عندي بيت الحلوة هدي حبتين هدي لما اشوفه قاعد ولا فين عندي بيت الحلوة هدي حبتين هدي لما اشوفه قاعد ولا فين عندي بيت الحلوة هدي هدي هدي حبة هدي المحبة شوقتني من زمان هدي حبة هدي المحبة شوقتني من زمان جيت أزوره بلي نوره جيت أزوره بلي نوره من بعيد أهوان هو فرحة عمري كله هدي حبة لما أقوله هو فرحة عمري كله هدي حبة لما أقوله كنت فين يا حلو اللي من يومين طلع عليا اللي كانه جمعتين كنت فين يا حلو اللي من يومين طال عليا الليل كانه جمعتين عندي بيت الحلو هدي هدي عايز اقوله قلبي عايش في هواك قلبي ده اللي انت سقيته نار اساك عايز اقوله قلبي عايش في هواك قلبي ده اللي انت سقيته نار اساك بيصالحني لما تبقى راضي عني وخاصمني لما تحرمني رضاك بيصالحني لما تبقى راضي عني وخاصمني لما تحرمني رضاك لما تحرمني رضا آه آه آه عليه زي الغريب ده انت عنده اغلى من كلمة حبيب بس ليه تقسى عليه زي الغريب عندي بيت الحلو هدي هدي ايه الحلاوة دي ايه الطعمة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعمة دي انا قلبي عنده حق لما شافك وده انا قلبي عنده حق لما شافك وده دلوقتي انقلب احبك ما اقدرش اقول له لا ما اقدرش اقول له لا لا افتح للجنة افتح خلينا اتهنى وافرح افتح للجنة افتح خلينا اتهنى وافرح ده انا عشت العمر كله ماليش في الفرح مطرح افتح للجنة افتح خلينا اتهنى وافرح افتح للجنة افتح خلينا اتهنى وافرح ده انا عشت العمر كله ماليش في الفرح مطرح دلوقتي الدنيا فرحة في عينيك بتقول لي اصحى دلوقتي الدنيا فرحة في عينيك بتقول لي اصحى شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي ايه ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي انا قلبي عنده حق لما شافك وده انا قلبي عنده حق لما شافك وده دلوقتي انقلب احبك ما اقدرش اقول له لا ما اقدرش اقول له لا لا يا مسهرني ليلاتي يا محيرني يوماتي يا مسهرني ليلاتي يا محيرني يوماتي يا منورني حياتي بعينيك الحلوة دي بعينيك الحلوة دي حبيت الدنيا أكتر والرمش الحلو الأسمر علمنا أكثر وأفكر بعينيك الحلوة دي حبيت الدنيا أكتر والرمش الحلو الأسمر علمنا أكثر وأفكر بعينيك الحلوة دي بعينيك الحلوة دي ولقيت قدامي فرحة بعينيك بتقول لي اصحى ولقيت قدامي فرحة بعينيك بتقول لي اصحى شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعامة الطعمة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعمة دي انا قلبي عنده حق لما شافك وده انا قلبي عنده حق لما شافك وده دلوقتي انقلب بحبك ما اقدرش اقول له لا ما اقدرش اقول له لا لا الشوق من بدر جابني قدام بابك وسابني الشوق من بدر جابني قدام بابك وسابني ولما جيت لعندك ما قدرتش اقول له سيبني الشوق من بدري جابني قدام بابك وسابني الشوق من بدري جابني قدام بابك وسابني ولما جيت لعندك ما قدرتش اقول له سيبني هيسيبني بعدين ما خلاص دوبني فيه هيسيبني بعدين ما خلاص دوبني فيه واشتقت لكل فرحة في عينك بتقولي اصحى واشتقت لكل فرحة في عينك بتقولي اصحى شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي ايه ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي انا قلبي عنده حق لما شافك وده انا قلبي عنده حق لما شافك وده دلوقتي انقل بحبك ما اقدرش اقول له لا ما اقدرش اقول له لا لا
توحشني رد عليا ازيك سلامات انا احبك قد عينيا والعمر في حبك فات توحشني رد عليا ازيك سلامات انا احبك قد عينيا والعمر في حبك فات سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني روحي وعينيا وقلبي يا حبيبي بيحبوك عايزينك تفضل جنبي عايزين دايما حبيبي بنحبه عايزينك تفضل جنبي عايزين دايما نشوفه وانا وياهم مشتاق لك مشتاق لليالي هواك وعشان كده دايما اقول لك امتى هيسعدني لقاك وانا وياهم مشتاق لك مشتاق لليالي هواك وعشان كده دايما اقول لك امتى هيسعدني لقاك يا حبيب قلبي يا حياتي امتى هتسعد اوقاتي يا حبيب قلبي يا حياتي انت هتسعد اوقاتي سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني الشوق خدني ورماني على ناره اللي بتكويني غيابك طال خلاني سهران على دمعة عيني الشوق خدني ورماني على ناره اللي بتكويني غيابك طال خلاني سهران على دمعة عيني شوف قلبي شوف حرمانه شوف حيرته شوف تعذيبه ليه بس هتنسى حنانه ده حبيبك وانت حبيب زي ما بيحبك حبه ومحدش ينسى حبايبه سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشنا سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشنا الليل شافني لوحدي خدني في حضنه سهرني نجومه بقت حواليا تحكيلي وتفكرني الليل شافني لوحدي خدني في حضنه سهرني نجومه بقت حواليا تحكيلي وتفكرني بتفكرني بلياليك بتفكرني بأيامك بتشوقني لعينيك بتشوقني لكلامك يا حبيب الروح والعين وحشوفك امتى وفين سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني يا وحشني رد عليا ازيك سلامات انا احبك قد عينيا والعمر في حبك فات سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني أحن قلبي شفتك يا حبيبي ده حياتي كلها من غيرك انت تسوى ايه يا حبيبي انت عندي اغلى من روحي وحياتي انت ايام اللي جايه وذكرياتي انت عندي اغلى من روحي وحياتي انت ايام اللي جايه وذكرياتي قد ايه حبيتك ولسه ياما هحبك قد ايه يا حبيبي قلبي يعشق قلبك ده انت غالي عليا زي طير عينيا ده انت غالي عليا زي ضيق عليا واغلى منها شوية ده حياتي كلها من غيرك انت تسوى ايه يا حبيبي ايه فاضل لي يا حبيبي احكيهولك وكلام الحب كله قلتهولك ايه فاضل لي يا حبيبي احكيهولك وكلام الحب كله قلتهولك كل يوم بيعدي تغلى أكثر وأكثر كل وردة بتقبل وانت ما بتقبلش ده انت غالي عليا زي ضيق عينيا ده انت غالي عليا زي ضيق عينيا واغلى منها شوية ده حياتي كلها من غيرك انت تسوى ايه يا حبيبي اللي فات يا حبيبي يا حبيبي ذكريات واللي جاي اه يا خوفي اه يا خوفي يكون نهار والتقي افراحي تتبدل ضنا بعد ما عودني حبك عالهنا والتقي افراحي تتبدل ضنا بعد ما عودني حبك عالهنا ده انت غالي عليا زي ضيق عينيا ده انت غالي عليا زي
دوبوني الغمزة اللي فوق الوحدة ما يضحك لي يا عيني يا عيني يا عيني بنسى نفسي رحت فين فين فين دوبوني دوبوني دوبوني الغمزتين الغمزتين اللي فوق الوردتين الوردتين دوبوني الغمزتين اللي فوق الوردتين الوردتين لما يضحك لي يا عيني يا عيني يا عيني بنسى نفسي رحت فين فين فين دوبوني دوبوني اللي صح شوفي قلبي هما دول واللي قال عليا حبي هما دول واللي نساني قرايبي هما دول اللي صح شوفي قلبي هما دول واللي قال عليا حبي هما دول واللي نساني قرايبي هما دول هم دول اللي سابوني واشتروا حرتي وباعوني هم دول هم دول اللي سابوني واشتروا حرتي وباعوني هم دول وفي هواهم غرقوني وده أحداث بنسى نفسي رحت فين فين فين دوبوني دوبوني دوبوني الغمزتين الغمزتين اللي فوق الوردتين الوردتين دوبوني الغمزتين الغمزتين اللي فوق الوردتين الوردتين لما يضحك لي يا عيني يا عيني يا عيني بنسى نفسي رحت فين فين فين دوبوني دوبوني لما طال الشو عليا واشتكيت بدموع عينيا قلبي قال لي نعمل ايه نعمل ايه ونسوي ايه نعمل ايه ونسوي ايه انشغلت يا قلبي ليه وانت مش قادر عليه لما طال الشوق عليا واشتكيت بدموع عينيا قلبي قال لي نعمل ايه لما طال الشوق عليا واشتكيت بدموع عينيا قلبي قال لي نعمل ايه نعمل ايه ونسوي ايه نعمل ايه ونسوي ايه انشغلت يا قلبي ليه وانت مش قادر عليه روح يا شوق افرد جناحك وانت يا قلبي بجراحك روح يا شوق افرد جناحك وانت يا قلبي بجراحك روح معاه شوفولي فين اللي له على الوردتين غمزتين دوبوني دوبوني دوبوني الغمزتين الغمزتين اللي فوق الوردتين الوردتين دوبوني الغمزتين الغمزتين اللي فوق الوردتين الوردتين لما يضحك بضحك لي يا عيني يا عيني يا عيني بنسى نفسي رحت فين فين فين دوبوني دوبوني دوبوني الغمزتين الغمزتين اللي فوق الوردتين الوردتين دوبوني الغمزتين الغمزتين اللي فوق الوردتين الوردتين لما يضحك لي يا عيني يا عيني يا عيني بنسى نفسي رحت فين فين فين دوبوني دوبوني
ما تزوقيني يا ماما هقوام يا ماما ما تزوقيني يا ماما هقوام يا ماما ما تزوقيني يا ماما هقوام يا ماما ما تزوقيني يا ماما هقوام يا ماما دوري في هياخدني بالسلامة يا ماما الكحل اكتر اكتر عشان عيوني تبقى جميلة غير مستحيلة وشعري عاوزة يكون ضفايف حلوة طويلة الكحل اكتر اكتر عشان عيوني تبقى جميلة غير مستحيلة وشعري عاوزة يكون بصايف حلوة طويلة بشرة مزوق ولونه يبرق بشرة مزوق ولونه يبرق شعري في هياخدني بالسلامة يا ماما سمع سمع يا ماما انك بترقص علشاني شايفه شايفه يا ماما طويل قوي فستاني سمع سمع يا ماما انك بترقص علشاني شايفه شايفه يا ماما طويل قوي فستاني رقصي ومزازيك تدي الشبابيك رقصي ومزازيك تدي الشبابيك رقصي ومزازيك تدي الشبابيك وخططي حجبي شوية تعرفي هياخدني بالسلامة يا ماما عريسي جه انا جايه اهو عريسي جه انا جايه اهو انا شكلي جميل فستاني طويل انا شكلي جميل فستاني طويل وبقيلي ساعه واحده يا ماما وعريسي هياخدني بالسلامه يا ماما
من قبل ما يسألوا وغرمنا في أوله من قبل ما يسألوا وغرمنا في أوله اتقابلوا من العوازل مع بعض وأولوا على إيش على إيه على إيه بيأولوا بكلامهم شوقونا ومشينا في الغرام ولا قدروا يفرقونا عن بعض بالكلام بكلامهم شوقونا ومشينا في الغرام ولا قدروا يفرقونا عن بعض بالكلام بكلامهم شوقونا ومشينا في الغرام ولا قدروا يفرقونا عن بعض بالكلام ليه بس بيظلمونا من قبل ما يفهمونا ليه بس بيظلمونا من قبل ما يفهمونا وقالوا مش حكاية ويا ما هولوا على ايه على ايه على ايه بيقولوا بيروحوا يقولوا عنا والناس بيصدقوا يا ما قالوا عن خصمنا ولا مرة بيصدقوا بيروحوا يقولوا عنا والناس بيصدقوا يا ما قالوا عن خصمنا ولا مرة بيصدقوا بيروحوا يقولوا عنا والناس بيصدقوا يا ما قالوا عن خصمنا ولا مرة بيصدقوا ليه بس بيظلمونا من قبل ما يفهمونا ليه بس بيظلمونا من قبل ما يفهمونا وايه اللي ضايقنا لو قالوا قولوا على ايه على ايه على ايه بيقولوا الغيرة اللي في قلوبهم بتبين كتفهم دلوقتي راح نكتبهم ولا نسأل عنهم الغيرة اللي في قلوبهم بتبين ونكبر المحبة ونفرح الأحبة ونكبر المحبة ونفرح الأحبة ولا نفكر في غيرنا وطريقنا نكمله على إيه على إيه على إيه بأوله من قبل ما يسألوا وغرمنا في أوله من قبل ما يسألوا وغرمنا في أوله اتقابلوا من العوادل مع بعض وأولوا على إيه على إيه على إيه بأوله حبيبي تهريبي بحالي وعيب ارقص مرة وعيب تهريبي بحالي حاضر حلم الكين ساقي وإن عذارى بتملين حناصيب ناظرين حلم الكين ساقي وإن عذارى بتملين حلاصيب يا سأرى رشدي أساتني الذي بلا يا وهيف يا عيب والوازيع يا سأرى رشدي أساتني الذي بلا يا وهيف يا عيب والوازيع ايدنا ايدنا واللحلة بيدنا نجنع مبناك للليل على الأرض نيم ونميلو لحين فتنو نجنع مبناك للليل على الأرض نيم ونميلو لحين فتنو قل واما الابح جدا قل وكرم عطي حرافة وما قل واما الابح جدا قل وكرم عطي حرافة وما ناوال البقل يا ابني مكرون النبي Thank you.